العتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء والمدققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري شافعي المذهب رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى نستكمل ما بدأنا به الرحلة ألا وهي شرح أصول رواية ورش وآخر ما انتهينا إليه من شرح الأصول ألا وهو باب الفتح والإمالة وتكلمنا على قضية الإمالة وقلت أن الإمالة تنقسم إلى قسمين الإمالة لما بنيجي نتعامل معها تنقسم إلى قسمين إمالة صغرى وإمالة كبرى إمالة صغرى يطلق عليها بالتقليل وإمالة كبرى لبعض القراء كحمزة والكسائي وخلف العاشر الأصحاب رحمهم الله تعالى الإمالة الصغرى هي المناط الأكبر في رواية ورش عن الإمام نافع وعليها تدور الرواية والعمدة في رواية ورش على مد البدل العمدة في رواية ورش على مد البدل فلقصر البدل يترتب عليه أشياء وتوسط البدل يترتب عليه أشياء وإشباع البدل أيضا يترتب عليه أشياء الألفاظ في رواية ورش دائرة ما بين قسمين ما بين قسم مقلل قولا واحدا ليس فيه إلا التقليل وما بين ألفاظ ليس فيها إلا الفتح والتقليل ويطلق عليها المقلل بخلف عنه حتى الآن أو خلينا نتكلم برواية ورش حتى الآن لم نتعرض إلى المقلل بخلف عنه إنما نحن الآن في سياق الكلام عن المقلل قولا واحدا وقلت إنه في كتب القراءات الكلام كمعلومات موجود في كتب القراءات وأمهات الكتب في القراءات العشر ولكن أقول دائما وأبدا واذكروا أو أبلغوا عني هذه الكلمة كتب التجويد وكتب القراءات لا يؤخذ منها إلا معلومة ولكن لا يؤخذ منها طريقة تدريس يعني ما ينفعش حد يجي ويمسك كتاب التجويد ويقول أنا طالما أن اقتنيت الكتاب ده أنا هبقى مدرس ناجح في مادة التجويد أنا ممكن المراجع ملأة ومليئة بالمعلومات لكن لكن المراجع يا إخوة ويا أخوات يؤخذ منها العلم ولكن لا يؤخذ منها كيفية توصيل هذا العلم الكلام ده أنا بتكلم عنه لأنه صارت مشكلة الكل كل من حصل على إجازة كل من حصل على سند كل من اقتنى كتابا خلاص بيتصدى للتدريس ويصبح عالما سواء تكلم بعلم أو بغير علم ونسي إن في حاجة اسمها طرق التدريس نسي إن في حاجة اسمها التلقي والمشافهة نسينا حاجات كتير قوي طيب نرجع لباب الفتح والإمانة احنا كنا بصدد الصور المقللة قولا واحدا بصدد الصور المقللة قولا واحدا تعالوا كده نتابع مع بعض العرض لأن في كلام النهاردة مهم جدا بقول القسم الأول المقلل قولا واحدا أنا لسه ما زلت في المقلل قولا واحدا ما اتكلمتش على المقلل بخلف عنه وآخر حالة أنا بذكرها ودي اللي هختم بيها المقلل قولا واحدا الصور المقللة قولا واحدا وأنا قلت أسمائها قبل كده خلي بالكم الآيات اللي قدامنا دي آيات من سورة النجم دي من جملة الصور العشرة احنا كنا قايلين ان هم 11 زي ما اتقالت في كتب القراءات بس انا بقول عنهم 10 فبقول لاحظوا معي اداء الايات التالية خلي بالكم انا هأدي الايات ديت من حيث الفتح والتقليل شوفوا كده اواخر الكلمات او اواخر الايات هفتح ولا قلل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إذا بتدبر الأداء ملاحظين إيه معايا عمال أقف على رؤوس الآيات وعمال أقلل فيها قولا واحدا ما قلتش إلا تقليل هوى غوى الهوى يوحى القوى الله يبقى نلاحظ من أداء الآيات السابقة تقليل رؤوس الآي قولا واحدا حد معترض على هذا من الأداء أنا أظن أديت قدامكم تقليل رؤوس الآي قولا واحدا ليه ليه ليه قللتها قولا واحدا لأنها من الصور المقللة قولا واحدا مش أنا قلت من جملة الصور سورة النجم إن نهايتها تقلل قولا واحدا طيب تعالوا ناخد شوية فوائد انطلاقا من هذا الكلام الفوائد بتقول ايه ركزوا كده معايا ما هو لكل قاعدة استثناء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكل قاعدة ايه استثناء فبقول فوائد استنتجوا معي من اداء الايات التالية انا هأدي شوية ايات واستنتجوا معايا ايه اللي هيستثنى من التقليل يعني انتوا تستنتجوه معايا انا مش هقوله حتة واحدة مش هقوله مرة واحدة لا انت استنتجوا معايا وانا بأدي شوف هيحصل ايه فجبت الايتين اللي قدامكم دول الايتين دول من سورة النازعات اظن سورة النازعات برضو من الصور المقللة قولا واحدة يعني المفروض لما اقف على نهايات الايات المفروض لما اقف على نهايات الايات اقللها قولا ايه واحدة صح ولا لا مش سورة النازعات منهم طب اسمعوا هعملها ازاي رفع سمكها فسواها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها الله يا شيخ احنا سامعينك مرة تفتح ومرة تقلل مرة تقول فسواها ومرة تقول فسواها مرة تقول ضحاها مرة تقول ضحاها الله ليه بنقول نلاحظ من أداء الآيات السابقة فتح وتقليد رؤوس الآيات اشمعنى ما هدي عم الشيخ من العشر صور اللي انت قايلهم هتلخبطنا ليه طب اسمع الكلام بالراحة لأنها تنتهي بها خدتوا بالكم يبقى الجمل أو الكلمات اللي آخرها ها تعمل فيها فتح وتقليل ايه رأيك يعني هناك كان غوى هوى القوى آخرك ألف بتاعت النجم اللي لسه قايلها من شوية فقللت قولا واحدة لكن هنا انتهت بإيه ها ها ها واخد بالك فعشان كده فتحت وقللت ومن هنا على طول هلقط اللقطة الأولى احنا خلاص عرفنا اللي ينتهي بها يبقى في فتح وتقليل طب ما تلقط يا عم الشيخ اللقطة دي اسمع كده ملحوظة استثنيت صورة الشمس من الصور المقللة قولا واحدة انت المفروض ان كتب القراءات قالت 11 اشمعنى انت قايل عليهم 10 اقول لك انا ليه شلت صورة الشمس لان كل صورة الشمس تنتهي بايه بها يبقى فيها فتح وتقليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها كمل كمل كمل كمل كلها ها ها ها ها عشان كده استثنيت صورة الشمس قلت عليهم عشر صور يبقى استثنيت صورة الشمس من الصور المقللة قولا واحدا لأنها تنتهي رؤوس آياتها بها طب في حاجة كمان يعني معنى كلامك ان كل اللي ينتهي بها يبقى في فتح وتقليل مفيش دي كمان جواها استثناء كلمة هادي قال لك كلمة واحدة في سورة النازعات يا عم الشيخ اللي برضه حتى ور- بالرغم انها بتنتهي بها هتقللها الله ده انت رجعتنا تاني طب ما تسمع بالراحة فيما انت من ذكراها انت لسه قايل لنا من شويه اللي ينتهي بها افتح وقلل قول ذكراها ذكراها زي ما انت علمتنا هقول لك بس اصطبر عليا فاكرين القاعده اللي كانت بتقول ان كل راء جه بعدها الف متطرفه تقلل قولا واحده مش دي اصل القاعده على الاصل دور زي ما بقول يبقى دي اسمها ذوات الراء لان اصلها ذكرى فذكرى عشان كده استثناها لفظ ايه ذكراها رغم انها بتنتهي بها والرغم انها بتنتهي بها يعني المفروض اعمل فتح وتقريب ما بتنتهي بها بقى قال لك لا لان ذكراها من ذوات الراء انطبقت عليها اصل القاعده اللي انت شرحتها لنا قبل كده ذوات الراءات واخدين بالكم من الكلام ادي الحاجات المهمه اللي قلتها في حاجات تانية كمان خلي بالكم من اللي جاي خلي بالكم من اللي جاي اللي جاي مهم ازاي يعني انت قلت ان العشر صور كل نهايتهم يتقللوا قولا واحدا طب اسمع دي كده اهو سورة النازعات منهم ولا مش منهم منهم من العشرة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا الله دي اخرها الفات يا عم الشيخ وبالرغم من كده جبتها كلها فتح مفيش فيها ريحة التقليل خالص قال لك نلاحظ من اداء الايات السابقة فتح رؤوس الاي قولا واحدة اشمعنى لانها تنتهي بالف مادية مرسومة عوضا عن التنوين المفتوح مش في عندنا في درس المدود حاجة اسمها مد العوض ان لما تقف على كلمة اخرها تنوين مفتوح تبدل التنوين المفتوح بألف بس هنا في المصحف راسم لك الألف جاهزة يعني بيقول لك اقف عليها بألف اهو لما تلاقي الألف جاهزة ومعاها تنوين مفتوح اوعى اوعى تقلل زي غرقى اخرها ألف ومعاها تنوين يعني بيقول لك اقف بألف عوض عن التنوين المفتوح بألف اوعى تقلل اوعى خلاص يبقى دي كده ايه استثناء تاني ايه كمان صورة العلق من العشر صور ولا مش من العشر صور اه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أمر بديهي إن أنا عمري ما هقلل ليه ولا هفتح حتى ليه لأن أصلا هجيب منين فتح وتقليل وهي ما فيهاش ألف ما هو اللي يتفتح ويتقلل مين غير الألف طب ما آخرها قاف هتعمل فيها إيه لذلك نلاحظ من أداء الآيات السابقة لا فتح ولا تقليل في رؤوس الآي لأن رؤوس الآي ليس فيها ألف مادية هجيب منين أنا فتح وتقليل وما فيهاش ألف صح الكلام ولا لا ما هو الكلام بالعقل بناخد القاعدة ونطبق طبق ينفع هجيب مننا ألف ماشي الكلام أنا بخاطب العقول يا مش عايز أنا أنا عايز نفهم نفهم إحنا بنعمل إيه شغالين إزاي ماشي الكلام تعالى اللي جاي برضو حتة مهمة مهمة قوي بتقول إيه بقى اسمع كده بتاعت سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى هلاقي حد يقول لي إيه عم الشيخ إحنا شايفين في أرأيت إن كان على الهدى في علامة مد المفروض تمد هقول لك أصل كلمة أرأيت أنت ليك فيها وجهين يا تقراها بالتسهيل زي ما أنا عملت دلوقتي يا تبدل الهمزة التانية ألف مادية مع الإشباع هقراها لك برضو عشان تبقى خدتها مني بالتلقي قرأت عليا الوجهين أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى ده مش موضوعنا بس عارف موضوعنا إيه؟ موضوعنا أن ينهى أنت قللتها قولا واحدا لأن آخرها ألف موافقينك لأنها من العشر صور والهدى قللتها قولا واحدا بس خلي بالك من كلمة صلى كلمة صلى فيها لم مغلظة لأن اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة فالمفروض أغلظ اللام ووراها ألف مادية ينفع فيها الفتح والتقليل بس أنت عشان في العشر صور مجبر أنك لازم تقلل الألف ولا يجتمع ألف مقللة مع لام مغلظة حد ينفع يجمع بين ألف مقللة ولام مغلظة ولذلك بقول لك نلاحظ من أداء الآيات السابقة تقليل رؤوس الأي قولا واحدا أمر بديهي لأنها من العشر صور لكن الملحوظة بقى نلاحظ من لفظ صلى اجتماع لم مغلظة مع ألف مقللة قولا واحدة لذلك يتعين ترقيق اللام مع الألف المقللة قولا واحدة ويمتنع التغليظ صحيح إزاي أنا هجمع ما بين التقليل والتغليظ لا يستويان ماشي الكلام لا يستويان كده أنا انتهيت النهاردة من اللي أنا الاستثناءات اللي عايز أقولها كلها في المقلل قولا عند الحمد لله يعني أنا كده عرضتها بشكل مبسط وميسر ولو في حاجة غامضة أدينا بنتواصل دلوقتي بالاتصالات إن شاء الله في التلاوة وبنتواصل مع بعض لو حد فيه حاجة مش, مش واضحة بالنسبة له النهاردة بإذن الله تعالى هنلتف مع بعض سويا في التلاوة من الآية 163 للآية 170 من الآية 163 للآية 170 صفحة النهاردة ما فيهاش فرش صفحة النهاردة ما فيهاش فرش فيها الإدغام بتاع قد ضلوا اللي احنا واخدينه فيها الإبدال بتاع ليلا إبدال الهمزة ليلا استمع كده للتلاوة سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا وآتينا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا فآمنوا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
بارك الله فيكم دي تلاوة اليوم طب معنا الاتصال الأول السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تفضلي يا أختي تفضلي يا أختي أسمعك من أين أبدأ؟
آه، من الآية 163 إنا أوحينا إليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح
والنبيين من بعده مم.
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نعم
ويعقوب ونصارى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان طيب عايز بس أكد على حاجة يا أختاه آه، انتبهي إلى ترقيق الباء سمعاني؟ سمعاني يا أختي؟
سمعك طيب انتبهي إلى ترقيق الباء سمعك ولسباء نعم ولسباء مش باء أدي واحد نمرة اتنين أنت تقرأي بتوسط البدل أليس كذلك؟ تقرأي بالتوسط؟
نعم نعم طيب يبقى على التوسط هذا نعم أقرأ بالتوسط نعم طب على قراءتك بالتوسط يبقى هنقلل عيسى أظهري تقليل عيسى أكملي
نعم ويعقوب ونصارى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نعم
وآتينا داود زبورا نعم
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مم.
وكلم الله موسى تكليما نعم
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مم.
وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك أحسنت أحسنت
معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا متولي آه، ازي حضرتك نقرا منين آه، اقرأ إن شاء الله يا متولي من رسلا مبشرين أو اقرأ هات من مطلع الصفحة مرة أخرى يا متولي إنا أوحينا إليك هتقرأ بوجه إيه يا متولي الاشباع طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده مم.
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط مم.
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وم- وهارون وسليمان طيب متولي نعم أنت على وجه الإشباع صح؟
آه نعم طب يبقى عيسى هتعمل فيها إيه؟
آه، الفتحة والتقليل طب أنت هتختار يعني وجه فتحة أو تقليل ولا تجيب الاتنين؟
آه، ن- نجيب الاثنين عيسى وعيسى طب ايوه كده يلا بقى عيدها تاني والاسباط وعيسى وعيسى وايوب يلا حاضر والأسباط وعيسى ايوه والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان مم.
وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مم.
وكلم الله موسى تكليما برضه تاني آه، آه، ها ال- معذرة معذرة يلا وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مم.
وكان الله عزيزا حكيما نعم
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا بارك الله فيك يا جزاكم متولي الله خيرا خيرا جزاك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله الأخ أحمد نعم نعم إن شاء الله تفضل أخي الكريم نعم إن الذين كفروا ابدأ من الآية اللي قبلها أخي أحمد لكن الله يشهد نعم إن شاء الله
قدر الله ما شاء فعل طيب طيب معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء أقرأ مين بعد إذن حضرتك آه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم قد جاءكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا فآمنوا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض ها آه، ف- عشر. فإن, فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بارك الله فيك معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ازيك يا ابني الحمد لله ازي حضرتك يا حاجة بخير وعافية الحمد لله طب اتفضلي يا حاجة عائشة أقرأ إن شاء الله إن شاء ربي تبارك وتعالى هتقرأي بوجه إيه يا حاجة إن شاء الله الإشباع بإذن الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نعم
إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم صلي على النبي محمد يا حاج اللهم صل وسلم وبارك عليه طيب والنبيين مش والنبي مد متصل هيتمد ستة نعم لكن إين دي أربعة.
مد بدل اه فإحنا- ممكن أربعة وستة نعم اه و- وحضرتك بتقولي لي ان انا هشبع إن- إن شاء الله يبقى يبقى إين من بعده نعيدها تاني بقى والنبيين
والنبيين من بعده وأوحينا تمام وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط مم.
والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نعم وآتينا داود زبورا حاج عائشة وآتينا ايوه كده وآتينا داود زبورا مم.
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نعم ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى موسى تكليما جميل رسلا مبشرين ومنذرين ليل
صح كده.
لئلا يكون للناس على الله حجة تاني اسمع ليلا لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل نعم وكان الله عزيزا حكيما الله يرضى عليكي بارك الله فيك الله يكرمك طيب معنا الحاجة ام احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل الله يرضى عنك يا حاج الله ي- ي- يصلح حالك يا رب امين يا رب أبدأ منين آه منين ايوه كده لكن نعم.
الله يشهد
من الأول ولا من من لكن آه، لكن من الله عندي حاضر لا.
حاضر هاتي رسلا مبشرين حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما نعم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون نعم.
وكفى بالله شهيدا إن طيب نعم احنا احنا هنقرا بالاوجه كلها ولا وجه واحد اللي حضرتك تعوزه طيب لو هتقري بالاوجه كلها نعم يبقى الالفاظ اللي هتقابلنا نفتح ونقلل حاضر يلا وكفى وكفى بالله شهيدا طيب لو انا هفتح واقلل ابدا بالفتح ولا بالتقليل أبدأ بالتقليل لا بالفتح بالفتح الأول ايوه حاضر يلا نعملها تاني وكفى ماشي وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يك لم يكن الله ليغفر ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا فآمنوا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله يبارك فيك الله يبارك في صحتك الله يكرمك معنا أحمد حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أحمد الحمد لله بخير يلا نبدأ إن شاء الله أهي الآية الأولى هي يا عم فيها أوجه يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده مم.
والنبيين من بعده والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا وآتينا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير خيرا جزاك يا أحمد طيب معنا الحاجة راوية السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أقرأ من أول الآية ولا من أول وجه آه، إن شاء الله آه، آه، لكن الله يشاء حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مم.
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا نعم.
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا نعم وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا نعم فآمنوا فآمنوا خيرا لكم طب أقول ملاحظة صغيرة تفضل حضرتك خلي ترقيق الراء لا يؤثر على صوت الخاء حاضر خيرا لكم حاضر أعيد من الأول فآمنوا نعم فآمنوا لا احنا هنبدأ بقصر ثم توسط ثم الإشباع تمام ه- هنضبط زمن القصر فآمنوا حاضر فآمنوا تمام فآمنوا مم.
فآمنوا خيرا لكم جميل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض مم.
وكان الله عليما حكيما بارك الله فيك وبارك الله في حضرتك الله يكرمك معنا محمد حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد من أين إن شاء الله من مطلع الصفحة برضه إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا وآتينا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك يا محمد أحسنت معنا الأخت فاطمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، أنا أبدأ إن شاء الله إن شاء الله من قوله تعالى لكن الله يشهد حاضر بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك هتقرأ بالأوجه أم بوجه واحد لا وجه واحد التوسط طيب تفضل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله به والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بارك السلام الله عليكم.
فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه سبحان الله تعالى العظيم يعني الوقت يمر مرة السحاب ده كان آه آخر اتصال آه في في في حلقة اليوم بإذن الله الكريم آه الحلقة القادمة هنتكلم إن شاء الله على القسم الثاني ألا وهو آه المقلل بخلف عنه هتكلم عنه إن شاء الله المقلل بخلف عنه الألفاظ التي فيها الفتح التقليل وهتكلم على بعض استثناءات وبعض فوائد والباب إن شاء الله هختتمه هذا الباب بالتحريرات يعني هتكلم فيه على كل التحريرات المتعلقة بإذن الله الكريم بهذا الباب والحلقة القادمة إن شاء الله سأختتم إن قدر لي البقاء وقدر لي أن ألتقي بكم مرة أخرى آم، ختام سورة النساء ختام سورة النساء إن شاء الله هيكون عندي من الآية 171 إلى منتهى سورة النساء الآية 176 لأن في الصفحة الأخرى هي آية واحدة في سورة النساء فأنا أحب إن شاء الله أن أنا أختتم سورة النساء الكبرى في الحلقة القادمة إن شاء ربي ويكون بفضل الله تعالى ماشيين إن شاء الله بخطوات ثابتة خت- اختتمنا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وإن شاء الله إن شاء الله يكون ختام الحلقة القادمة سورة النساء وثم بعد ذلك لنشرع في سورة المائدة آه، برضو أنا بأكد إن لو حد ليه أي تساؤل لو في حد ليه أي تساؤل أو أي حاجة في أبواب رواية ورش ما حضرهاش معايا وكان ابتدى يتابع البرنامج متأخر يعني ابتدى يتابع البرنامج وأعلم بوقت البرنامج وكان فاته بعض شروح في الرواية أولا يسألني لو عنده سؤال غامض بالنسبة له في الأداء أو يسألني عن قاعدة أنا أشرحها له أنا خادم في هذا المكان لتعليم رواية ورش الأمر الثاني إن إن شاء ربي بعد ما أنتهي من القواعد هعيدها تاني هعيدها تاني بإذن الله بشكل أبسط وميسر وبالتدريب إن شاء الله بتدريب الإخوة والأخوات جميعا إن شاء الله على هذه الرواية وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إن شاء ربي أن تدخل رواية ورش بيت كل مسلم ومسلمة وأن تنتشر هذه الرواية وأن يتم لنا هذه الخطمة بخير إنه ولي ذلك ومولاه طيب ده إن شاء الله أم، هيكون موضوعنا في الحلقة القادمة بإذنه تعالى آه، ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء ربي إن قدر لي البقاء واللقاء هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدعي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع